وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
النبي يمكن بحب النبي نتهنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الكتاب بيانا لكل شيء الحمد لله الذي أنزل الكتاب بيانا لكل شيء فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه وأشهد أن لا إله إلا الله أحبتي كما تعلمون سبحانه جل في علاه كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله وكل ملوك الأرض وكل أقوياء الأرض ضعفاء إلى الله فحركاتهم وسكناتهم بحول الله فالملك من ولاه والغني من أغناه والقوي من قواه والحي من أحياه وكلهم يفنى ويبقى الله وأشهد أن لا إله إلا الله هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء إله خاب من أشرك به سعد من عاش بالقلب واللسان موحدا لله وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد سل عن محمد الصغير والكبير سل عن محمد الصغير والكبير سل عن محمد الغني والفقير سل عن محمد المملوك بل سل الرئيس والأمير سل عن محمد الجنة فإن استطعت فسل السعير سل عن محمد كل شيء فإن لم تجد إجابة فدعهم وسل اللطيف الخبير اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام على خطى النبي محمد النسير ونرفع أنفسنا من الحرج والسؤال أمام العلي الكبير وننادي ونصيح بأعلى أصواتنا كفاية ذنوب تعالوا نتخلص من العيوب ونسير على طريق علام الغيوب الله أسأل كما جمعني بنية على السنة أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مكانها في, في النار أسأل الله أن ينجني وإياكم من أهوال النار نرفع هذا الشعار واسمع حبيبي وحد العزيز الغفار قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك ولست والله تدري أي المسالك سالك إما لجنة عدن أو في المهالك هالك قدم يا أخي لنفسك خيرا وأنت مالك مالك قدم لنفسك خيرا طالما أن الكلام لا ينافي ولا يتناقض ولا يسير باتجاه مضاد لقال الله قال الرسول قل لي إلى أين المسير في ظلمة القبر العسير طالت ليالي بنا والعمر كما تدري قصير يا مالكا عمري هل انتهى أمري أدعوك يا ربي يا واهب النعم اللهم خلصنا من شرور أنفسنا جميعا يا أرحم الراحمين أحبتي في الله تحت عنوان مقعد النار لمن يكذب على المختار نكمل فيه الحلقة السابقة التي كانت تحت عنوان احمل الكتب والأسفار ولا تكن من أهل النار النهاردة هنتكلم عن الذين يكذبون على رسول الله إما بالقول وإما بالفعل وإما باتخاذ حال يؤولونه للناس أنه من فعل وحال رسول الله يا ويلكم لأن النبي محمد حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الأحاديث الصحيحة أخرج البخاري عن رسول الهدى محمد في كتاب العلم في باب إثم من كذب على رسول الله اسمع يا اللي بتكذب على النبي بالكلام ويا اللي بتكذب على النبي بالفعل ويا اللي بتكذب على النبي بالحال يقول لك ده حال كان عليه الصحابة الكرام أو إحنا فهمنا كده من رسول الله وأنت تتعمد إدخال هذا الأمر على الرسول النبي ده مصيبة سودة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكذبوا علي لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار ما تكذبش علي لأن اللي هيكذب علي النار موجودة حديث البخاري في باب أو كتاب العلم في باب إثم من كذب على رسول الله وهناك حديث آخر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث أنس قال النبي أنه لا يمنعن لا يمنعني أن أحد لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله لأنه سمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار من تعمد علي كذبا فليتعم فليتبوأ مقعده من النار أخرجه البخاري أيضا في كتاب العلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري قال النبي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار جهز نفسك لمقعد في جهنم يا من تكذب على رسول الله من كذب علي متعمدا هذا الحديث قال عنه العلماء أنه حدث به أكثر من عشرين رجلا من الحجازيين وجاءت رواية بأنهم أربعون رجلا ولم يجتمع العشر المبشرون بالجنة على حديث على ما أذكر كهذا الحديث من كذب علي متعمدا اوعى تكذب على النبي أبدا ولذلك كان الصحابة الكرام كان الصحابة الكرام يتوقون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رأته أعينهم يا ريتك تصلي على النبي وتسمع أصحاب النبي يا سلام على أصحاب النبي اللي تربوا تحت يدي أعظم شيخ على وجه الأرض امال يا عم طلاب علم تربوا تحت إيد شيخ هو الأعظم على وجه الأرض سيدنا محمد رسول الله ولذلك الصحابة الكرام كانوا يتوقون أي يتقون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رأته أعينهم وسمعته آذانهم بصورة مباشرة كان الواحد فيهم يقول أنت شفت اللي أنا شفته عاوز يتأكد إن لم يكن متأكد كان يتأكد يقول له عينيا ما خدعتنيش طب أنت سمعت اللي أنا سمعته من رسول الله فرضا الواحد فيهم يعني ها تكلم بالحديث وقد ظن أنه يتكلم بالحق وأعلم أن الصحابة لا يكذبون أبداً لو واحد جه يرده يقول له خلاص حاضر يبقى أنا ما قدرتش أسمع اللفظ مظبوط يروح ظابط اللفظ خلي بالك كان الصحابة يتوكون الحديث عن رسول الله فيما رأته أعينهم شايفين أهو وسمعته آذانهم وإحنا هات يا عم من الشمال ومن الش... من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب ويقول لك البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد تعال نشيل الصخور ونرفع الصخرة وللأسف الشديد لسه الناس مصممة على السير في طريق مقعد النار ما ينفعش أنا لو سكت يبقى باخد نفسي معاك ومش عاوز أحط إيدي في إيد حد أبدا أحسب كذلك ولا يمكن أبدا أن أتألى على الله والله أسأل أن يهديني وإياكم جميعا إلى صراطه المستقيم حبيبي أنت عارف الصحابة الكرام الزبير بن العوام كان عبد الله بن الزبير يقول لوالده الزبير بن العوام إيه لماذا يعني بتقل في ذكر الأحاديث عن رسول الله محمد قال يا ولدي لقد سمعت حديثا عن النبي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نعم أنا ما سبتش النبي أبدا أي نعم إحنا قرايب أنا والنبي محمد لكن يا حبيبي ما نكذبش على النبي عليه الصلاة والسلام وكان الشعبي يقول جالست ابن عمر سنة جالست ابن عمر سنة ابن عمر وما أدراكم ما عمر وما أدراكم ما ابن عمر يقول جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث حديثا عن رسول الله الله أكبر إيه الكلام ده وعن السائب بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك اللي هو أبو سعيد الخدري من مكة إلى المدينة فما سمعته يقول قال رسول الله ده كان منهم اللي يقول قال رسول الله ويستشعر ان في حاجة كده دخلت عليه يروح معيط على طول ويسكت ويسكت ما أسكتك يقول له تذكرت من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يلي بتكذب على النبي بقال الله وقال رسوله ما هو مصيبة سودة ده الواحد لو يكذب على النبي وما يقولش قال الله وقال الرسول يبقى أحسن يعني لما لاقي فنان ولا لاقي فنانة ولا واحدة بتاعت كليبات ولا واحدة بتاعت رقص بتتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذب ده أيسر لما يكذب على الله متعمدا من يقول قال الله وقال رسوله ومن يدعي أنه يعلم في الإجماع والقياس سبحان الله سبحان الله المسألة إذن خطيرة جدا لأن الناس تلبس عليهم أمر دينهم وعباداتهم واحد يقول لي انتوا اديتوا الموضوع أكبر من حجمه هو في أكبر من العقيدة هو في أكبر من إن نصد الناس عن طريق بدعة ونأخذهم إلى طريق سنة وفي أكثر من إن في طابور خامس شغال لهدم السنة ومحاربة عقيدة السلف الصالح وفي أكثر من إن في حاجات بتدفع ملايين عشان يتفتح مساحات في منابر أسأل الله أن يهدي أصحابها من أجل محاربة قال الله وقال رسوله مش ممكن أنا لا أرد على البشر أكرر إنما أدافع عن سنة سيد البشر لأن أنا هسأل عن كده سأسأل عن ذلك تعالوا أحبتي نفصل ما كنا قد توقفنا عنده من قبل أن نبين عقوبة المبتدع الكذاب ونبين أسباب البدعة والكذب لها أسباب كل حاجة لها أسباب وهتصلي على النبي محمد اللهم صل على سيدنا محمد تعالوا نشوف أول باب من أبواب البدعة واحنا عاوزين لما نحط الأبواب دي نزن عليها بميزان الشرع أول باب ما ألصق بالعبادات من عادات الكفار خلاص ناخد كده ونسمع ما ألصق بالعبادات من عادات الكفار يعني إيه يا شيخ يعني أعياد الميلاد وينفرقين الشموع مش عارف إيه وحببرز الطيور وحسبي الله ونعم الوكيل وانفخ يا حمادة ويطفو الشمع سبحان الله دي بدعة ولا مش بدعة؟ بدعة أدين لله أنها بدعة لأنها لم تكن على عهد رسول الله إيه يا مولانا معلش بس أصل النبي محمد كان بيتواضع ومش هيعمل لنفسه عيد ميلاد بعد ما مات النبي محمد أبو بكر عمل عيد ميلاد سيدنا علي عمل عيد ميلاد للحسن والحسين وجمع الحسن والحسين كده وحط الشمع سبحان الله ما ألصق بالعبادات ركز يا مسلم ما ألصق بالعبادات من عادات الكفار وما عاد السنة أكثر من العادة ده احنا متعودين يا عم وحاجات بسيطة وكلها يعني طالما مش هتخالف لا تخالف احنا قلنا كل محدثة في الدين بدعة وبعدين سبحان الله تجد الناس يأتون في عيد الأم برضو ده عادة من العادات التي ألصقت من عادات الكفار يا ليتها اللي اخترعها واحد مسلم لأنه مش مسلم في الأصل اللي عمل يوم عيد الأم ويوم عيد الحب ويوم عيد الغلب كل العي... الأعياد دي اللي اخترعها ناس مش مسلمين يبقى أول ميزان بنزن عليه اللي بيفتح باب من أبواب الكذب والبدعة ما احنا قلنا إنك لما تختار حال أو مقال أو كلام أو أي شيء مخالف لكلام رسول الله وتبين للناس أو توحي إليهم أنه من كلام رسول الله أو فعل رسول الله أو حال رسول الله فهذا كذب على رسول الله ومقعد جهنم موجود خلي بالك إن بعض العلماء قالوا بكفر من كذب متعمدا على رسول الله ولكن جمهور العلماء على أنه لم يكفر ولا يخلد في النار بس خلي بالك ده لو مات على توحيده للعزيز الغفار ده مجرد تضييع الفرائض من غير تعمد والسنن من غير ومن وهذه الأشياء قد يفتن الإنسان عند لحظات موته ويجي له الشيطان يقول له مت يهوديا فإن أباك مات يهوديا مت نصرانيا فإن أمك ماتت نصرانية عند لحظات الموت طب أنت لما تشوف حبيبك قدامك أبوك وأمك بيقول لك موت على هذا الحال طب ما ظنك لو جاءك الشيطان في صورة عالم من العلماء لا يعيب العالم أن يأتي الشيطان في صورته إنما ممكن يجي لك في صورة داعية من الدعاء أنت بتحبه قوي ويقول لك موت يهودي الله ده العالم فلان اللي مات هو بعينه شكله بالظبط هتموت لماذا؟ أنت لم تثبت نفسك لأنك مشيت مع الماشي هم عاوزين يفرقوا الشموع عاوز تفرق معاهم ربنا يعافينا من لسع جهنم شمع ايه وبتاع ايه هتولع في الدنيا خليها بس كل عبادة أو كل عادة ألصقت أو كل عادة من عادات الكفار ألصقت بالعبادات ديت من البدع الأمر الثاني أمر العقائد الفاسدة التي تخص الفرق الضالة كالخوارج والمرجئة والشيعة وغيرهم والرافضة كل ورافض كل دول من أصحاب العقائد الفاسدة ده باب من الأبواب العظيمة لما تلاقي أي واحد بيشجعك زي ما سمعنا أن في في بورسعيد وفي في الأماكن كده المختلفة في جمهورية مصر العربية تشجيع على الشيعة وعقائدهم كاتبين لك كده على الربع جنيه والنص جنيه والحاجات دي يقول لك طريق الله حزب الله وآل البيت ومش عارف ايه ما كلنا بنحب آل البيت مين فينا يقدر من أهل السنة يقول لك أنا ما بحبش أهل البيت امال احنا عايشين ليه لأن الله جل وعلا أمرنا بعقيدة لا نحيد عنها ومن ضمن سلامة عقيدة أهل السنة أن يحبوا أهل البيت ودي مش محتاجة أن احنا نوضحها ولا نقولها أبدا وهقول لك صلي على النبي برضه اللهم صل على سيدنا محمد يبقى خلي بالك يا مسلم اصحى كده وشوف بعض الناس اللي داخلين لك بعقائد فاسدة دي باب عظيم جدا من أبواب البدع الأمر اللي بعد كده كل عبادة أطلقها الشرع ركز معايا كل عبادة أطلقها الشرع وحدها الناس أو قيدها الناس بزمان أو مكان أو حال أو صفة نقول لا إله إلا الله كل عبادة أطلقها الشرع يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لنا اسمع ماذا يقول الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله وقضى ربك حكم ربك وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه أعبده إمتى يا رب أو أعبدك إمتى يا الله يوم السبت ولا الحد ولا الأربع في كل وقت فإذا كان هناك عبادة معينة لله جل وعلا أو نسك من المناسك أو شعيرة من الشعائر أمرني ربي أن أعظمها في وقت ومكان معين فلأطع ربي سبحانه وتعالى وإن لم يكن هناك أمر من الله فطاعة الله وعبادتي واجبة في كل وقت إنما اختيار صفة وحال وعدد ومكان وزمان بالعقل بتاعنا احنا من غير نقل لأن العبادات توقيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقدرش نخترع ولذلك أقول كل عبادة أطلقها الشرع ثم قيدها الناس بمكان يعني واحد بيقول لك أنا يا أخي مش هصلي ألا في المكان ده في المسجد واوعى حد يقرب منه ولما صلي فيه هاخد مجموعة من الناس كده واقعد ألف حوالين العمود ده خمس لفات إيه ده إيه الحكاية بتاعتك دي طب الطواف معروف مكانه في حتة تانية جاي انت تطوف هنا في حوالين العمود ماشي زي الشجره اللي كانت في السلام الكل كان عمال هناك يقعد يتمسح فيها ومش عارف نسيوها ليه ولا خلاص لأن دي من من أهل من من من- من البدع المحدثة التي أدخلها الشيطان على الناس وجاء أعوانه فروجوا له يبقى إذا أطلق الشرع الحكيم عبادة لا نقيدها بمكان ولا زمان ولا بعدد ولا بصفة ما ينفعش لأن بعض الناس بيخترعوا حاجات كتير جدا أقول والله تعالى أعلى وأعلم إن عيد الميلاد أو بر الوالدين أمرنا الله وبالوالدين إحسانا في كل وقت فجي واحد قال لنا لا إحنا عاوزين نزود قوي في اليوم الفلاني يبقى قيد بر الوالدين بيوم من الأيام وساب لك الأيام التانية عادية جدا بسم الله الباب الذي يليه التعبد بعبادة لم يشرع الشرع الحكيم بها أو مثلها زي ما قلت لك ال- الحلقة الماضية واسألوا بقى الأخ الفاضل والمرة اللي فاتت كنت بقول أخي وحبيبي دلوقتي هم في الحكاية ديت لأنه لم يرجع عما قال وجاءني بعض العتاب من الأحبة من السعودية وغيرها إزاي تقول على صاحب بدعة يروج لها أخي وحبيبي فقلت كنت أظن به الظن الحسن حتى قبل هذه الحلقة وبعض الأحبة قال أنت كنت يومها عمال تتواضع لما كنت هتنزل تحت الترابيزة فقلت الأخ الحبيب وهو داعية من الدعاة الطيبين المحترمين في الطور بسيناء أقول له أخي يا حبيبي أنا هطلع من فوق الترابيزة أنا كنت بلين القول لهذا الأخ الفاضل لكننا نقول نتواضع من أجل الله لعل الذي أمامنا يلين قلبه فاسمع رحمن الله وإياك التعبد بعبادة لم يشرع الشرع الحكيم بأصلها كالتبتل والرهبنة اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها الله أكبر ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة امسك امسك يبقى الجماعة المتبعين سيدنا عيسى في قلوبهم الرأفة والرحمة زمانهم دلوقتي سبحان الله بيقولوا احنا قلوبنا رأفة ورحمة حتى بشهادة القرآن ده الكلام ده على ايام سيدنا عيسى بن مريم الكلام على ايام سيدنا عيسى بن مريم وبعدين فعلا انا اقسم حتى الان اللي هيتبع عيسى بن مريم النهارده برضه في قلبه رأفة ورحمة في قلبه وضع الله الرأفة والرحمة طب ازاي لأنه لو اتبع عيسى بن مريم بحق ما أشرك مع الله وما جعل لله ولدا ولا قال من البشر أنه إله ولا يمكن بحال من الأحوال من اتبع عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بحق وصدق لا يمكن أن يتخ- يتأخر عن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ما هو ده سيدنا عيسى بن مريم لا يمكن أنه يأخر كلام لربنا وأمر الله جل وعلا أن تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورهبانية ابتدعوها التعبد بعبادة لم يشرع الشرع بها رهبانية ابتدعوها مش هتجوز طول عمري سبحان الله هصوم ومش هفطر خالص من رغب عن سنة النبي فليس من النبي الله أسأل أن يردنا إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يا عبد الله ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه أن نبتعد عن الرهبنة والتبتل بعبادة لم يشرعها الله إذا المسألة جد خطيرة دي أبواب التي تفتح أبواب البدعة والكذب على رسول الله طبعا هنبقى نتكلم في أسباب الكذب بسرعة بس بعد ما أتوقف وقفة بسيطة جدا لابد منها تاني عشان نفهمها الفرق بين المبتدع والعاصي العاصي يقع في المعصية ويعلم أنه آثم مخطئ العاصي يقع في المعصية ويعلم أنه آثم ومخطئ إنما المبتدع خدعنه فقال إن هو على صواب لكن في الأصل هو على بدعة وهو مفكر إن هو ياخد حسنات الدنيا لأن ملايين بيسمعوه ده بالعكس ده سيئاتها تيجي تولع نار إحنا بنقول أهو قال الله قال الرسول الإجماع والقياس إيه اللي عندك من الأدلة اللي بتقف عليها عشان تجيب لنا بعض الأشياء التي أدخلت على الناس أمر دينهم الأمر واضح ما تجاملش حد على حساب دينك ما تجاملش حد على حساب دينك مقعد النار لمن كذب على النبي المختار حتى وإن كان بالحال والصفة ما هو ده كذب برضه فاوعى يا مسلم تبعد عن طريق النبي محمد الفرق بين العاصي والمبتدع العاصي يعلم أنه حال مع يعني عمله للمعصية آثم ومخطئ إن شاء الله ده يمكن يرجع إنما المبتدع بقى ساعة ما بيعمل المعصية والبدعة بيفكر إنه هيثاب عليها ولن يعاقب لأنه بيفهم أحيانا النصوص مش هنقول متعمد إنما بعد ما فهمناه يعتبر متعمد لأنه ممكن يفهم النص بمزاجه ما هو كم من الناس يفهمون النصوص على غير مرادها زي الراجل اللي جه يسأل أحد الناس فبيقول له آه، بيقول له آه، كيف بت ليلتك يعني أنت يعني كيف بت ليلتك قال وقد سكت قليلا ثم دخل إلى داره وراح جايب البطانية واللحاف وراح حاططهم على الأرض وقال له كده قال له يا فالح وأنا قصدي كيف بت ليلتك يعني سبحان الله إزاي يعني كيف حالك حين بت فقل الحمد لله إنما هو راح جاي نايم كده وقال له نمت على هذا الحال وراح جايب له المخدة والبتاع قال له على دولي إذا المسألة عاوزة فهم ونوضح الأمور للناس بطريقة فيها نقل وبرضه مش هنقول لك الغي العقل لكن لابد أن توافق يوافق العقل كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هي دي الأصول الأمر الثاني العاصي يخالف نصوص الكتاب والسنة العاصي يخالف نصوص الكتاب والسنة ويعطلها أما المبتدع ف آه يبقى العاصي أحسن منه التاني بيفسد النص عارف عارف ويفسده في ناس على فكرة متعمدة تعمل كده ما هي العملية ما تندفع فيها كتير الواحد ممكن يغير ممكن يغير وانا هقول لك دلوقتي اسباب الكذب والبدع بتبقى شكلها ايه الثالث ان العاصي لا يبلغ ضرره الى غيره في اغلب الوقت انما المبتدع بياتي الضرر الى غيره بصوره كالنار في الهشيم ثابته أما الذي يبتدع يفسد النص ويخرج عن القاعدة البدعة تحدث في أغلب الوقت من الجهل ولما يعرف يبقى في تعمد وسوء فهم لأحكام الشرع تعالوا نشوف بقى قبل ما نتكلم عن جزاء المبتدع نشوف أسباب البدعة قبل ما نشوف البلاوي اللي هتحصل للمبتدع نشوف أسباب البدعة بسرعة كده أو أسباب الكذب على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أول سبب نقص الإيمان أول سبب نقص الإيمان لما ينقص إيمان الإنسان ممكن يكذب على النبي وممكن يبتدع وده نقول له ارجع بإيمانك إلى درجاته وقل آمنت بالله ربا وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا الذي ارتضاه الله اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثانيا التزلف إلى السلاطين والأمراء الأشياء اللي بتخلي الإنسان يبتدع ويكذب وممكن واحد يقول حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم باطل وموضوع بل هو اللي يحط هذه الأحاديث لماذا؟ عشان يتقرب من السلاطين وأصحاب المال والثراء زي ما كانوا بيعملوا أيام الخلفاء العباسيين وضعوا أحاديث ضعيفة يعني في أحاديث موضوعة في فضل الخلفاء منهم من قال حديثا حين تولى أبو جعفر المنصور قال حديثا عن النبي أحدهم قال ذلك اسمع هذه الأحاديث الموضوعة بقى ما هو عاوز يتقرب للإيه؟ للأمراء والحكام وغيرهم أو لأصحاب المنابر بقى القنوات وغيرها أبو جعفر المنصور خير أمتي ده حديث حطوه على طول أول ما مسك أبو جعفر المنصور قال رسول الله أبو جعفر المنصور خير أمتي هذا كذب على رسول الله ولما مات أبو جعفر تولى المهدي فوضعوا فيه حديثا ومات المهدي فأتى الهادي فوضعوا فيه حديثا ثم جاء هارون الرشيد فوضعوا فيه حديثا فهم مستعدون لكل خليفة ولكل أمير ولكل مدير غير مع الماشي طالما في فلوس هتتحط والمساحة توسع والناس كلها تحاول تسمعني أو تشوفني أنا مش هتكلم على الأحاديث اللي اتحطت لكن أحدهم دخل على المهدي وهو يلعب بحمام عنده المهدي كان بيلعب بحمام عنده يعني عامل بنية حمام وبيلعب بالحمام ويعمل سباق ومش عارف إيه فدخل عليه أحدهم من الذين يدلسون ويبتدعون ويكذبون على رسول الله قال له ما تقول في لعب الحمام قال قال رسول الله على طول الوحي نزل لا سبق إلا في خف بتاع الجمل أو نصل اللي هو بتاع السهم أو حافر اللي هو الحصان الفرس وراح مزود من عنده من عنده من كيسة أو جناح حلو قوي كده طبعا النبي ما قالش جناح دي بس عشان الحمام يخش في المسألة وإيه ونبقى جبنا دليل ثابت من الكتاب والسنة لهذا الرجل خلاص يا عم عشان الأمور تمشي احنا بنرضيه لا يا أخي طب ما تقول الحقيقة لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر إيه اللي جاب الجناح ده آه سبحان الله ما هي كده بالظبط بعد كده على طول ترى أن المبتدع أو الكذاب تلاقيه أقولها لك بالمعنى الفلاحي كده وشه مكشوف ما بينكسفش ما عندوش دم ما تزعلش ما هو دخل الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وطبعا انتم عارفين الامام احمد بن حنبل ويحيى بن معين يعني من اساتذه روايه الحديث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فدخلا مسجدا من المساجد فلقوا واحد من اهل البدعه لم من الناس حواليه وعمالين يعلوا صوتهم بالتكبير والت... والتهليل والتحميد في جماعه وبصوره واحده زي شغل التمايل اللي بيحصل ده فالراجل قاعد يقول لهم بقى حديث موضوع لا اصل له سبحان الله مكذوب على رسول الله عشان يرضي الناس عشان يفرحهم عشان الناس تقول لا إله إلا الله اللهم صل على النبي محمد فلان الفلاني ده يعني عالي العال هتولع في نار جهنم وهيبقى يسقفوا لك هم هيبقوا فاضيين ليك كمان ده الله أعلم بقى عشان يقول لي ده جايب يسقفوا لك دي منين لا هو لا تصفيق طبعا حتى للرجال أقول الأخطاء ولا بلاش نعين للمرات القادمة لكنني أقول دخل الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين حتى وصل إلى المسجد فوجدوا في المسجد رجلا يقول حديثا عن رسول الله يقول اسمع بقى بيقول حديث عن النبي بيقول بقى من قال لا إله إلا الله طبعا هو بيقول الحديث ده طبعا مش هرويه يعني لأنه حديث موضوع من قال لا إله إلا الله خرج من كل حرف طائر كل طائر له سبعين جناح وله مش عارف كم من- منقار وثم يخرج منه ملك من كل ريش ملك ومن كل ملك سبعون ألف ملك وكل ده كل ده الكلام ده يعمل إيه يستغفرون لمن قال لا إله إلا الله فالناس راحت مرمية على الأرض في قلب الجامع وعمالين يعيطوا ما هو جاي عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل بيروي رواية عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وسبحان الله الاثنين في قلب المسجد فراحوا مقربين منه وقالوا له أنت سمعت من يحيى بن معين وأحمد بن حنبل الروايات دي قال لهم أيوه أنت تعرفهم قال ده أصحابي الروح بالروح قال طب أنا يحيى بن معين وده أحمد بن حنبل قال لهم الله أنتوا يعني خلاص ما أجهلكما انتوا الاتنين جهلة ليه يا ابني في ايه قال لقد حدثت عن سبعة عشر رجل كلهم أحمد بن معين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يعني كم واحد ولازم يكون انتوا بس قالوا آه سبحان الله هو ده حال دايما الكذاب المبتدع مش ممكن أبدا يرجع وبعض الناس للأسف الشديد بتروي الحديث الكذب أو تبتدع من أجل الفلوس الطابور الخامس اللي شغال يحارب السنة ولذلك أعرف واحد بيطلق عليه العلامة أبو علوان وأنا حذرته وقلت له هقول قال لي قول حذر الناس الراجل ده يعني لحية ما شاء الله ويجلس في مسجد سنة كتير يعني وهو مش مقتنع بالبدعة ولا يعتقد بأن المسألة اللي بيعملوها ديت الناس اللي بيعملوا العتاقة مش معتقد أن ديت هتجيب له أي حاجة ولا أي مصلحة ففي يوم طلع من المسجد بعد ما حضر محاضرة سنة وهو ماشي في الطريق لقى عربية فخمة موجودة ونزل منها سيدة ست يعني امرأة فبتقول له احنا عاوزين شيخ الله يكرمك يقرا لنا على القبر لحسن المرحوم مات ومش لاقيين حد قال لها طيب يعني اجيب لكم منين دلوقتي قالت له اه كنا هنديله مثلا 300 جنيه قال لها طيب طب ما اجي اقرا انا راح قري وخدت 300 جه وجه قال لها انا مش معتقد يا مولانا لكنه يعني روج لبدعه والمصيبه الطامه ان هو لما روح لقى امه كانت موصيه يعملوا عتاقه فراح ادى الفلوس لواحد شيخ وعمل عتاق فراح يعوض في حته تانية قال لازم اعمل عتاق في حته تانية اجيب الفلوس اللي امي دي خسرتها لي وقعد يعمل عتاق قلت له وانت بتقرا هي العتاق يعني ايه قال لي يعني بنعتق الراجل من النار قلت له وانت بتقرا بقى نيتك تعتقه قال لا نيتي في ال 200 جنيه اللي هيديهم لي ففي ناس بتغير وتكذب وتبتدع وتوافق بالبدعه لمجرد انها تاخد فلوس واذكر حادثه طريفه جدا ما انا قلت لك الفلوس بتغير النفوس حادثه طريفه جدا كانوا ناس قاعدين عند واحد من الاغنياء الاثرياء وعمالين يفقرهم يتمايلوا كده ويفقرهم ايوه زي ما اعمل حبيبي كده فسبحان الله تخيل ان انت عمال تتلفظ بلفظ الجلاله وبتعمل كده وتتمايل حي حي حي حي بالله عليك لو انت واقف في طابور وبتعمل بطاقه او فيش وتشبيه ورحت عند راجل تسلمه الورق وتقول له البطاقه يا عم الحج هيعمل فيك ايه؟ على العباسيه مباشره يا اما يقول ده الراجل ده خلل يا اما يقول لك انت بتستهزئ بيا وتهني هو ده بالظبط فحبايبنا كانوا قاعدين قدام الاكل فالراجل قال لهم احنا هننزل لكم بقى ان شاء الله الطعام 100% دلوقتي بس عاوزكم ايه تدلعوا الراجل ال- الغني ده اول ما يخش طبعا بدل ما كانوا بيقولوا حي حي ويتمايلون وده بدعه اساسا وشغل يعني يعني سبحان الله آه، مش عاوز اتكلم في حكمه اول ما دخل الراجل الغني قالوا ايه بقى اسمع كده طبعا الصوف هي هي والتمايل هو هو من اجل الاكل والفلوس احب ولائم العظماء يابا حي حي وأبدأ بالهجوم بلا حسابا حي حي أحب اللحم مشويا بسمن حي حي وحب الأرز م- م- مملوءا كبابا حي حي تخيل وطشطشة الديوك لها رنين حي حي تفوق الكمنجة والربابا حي حي ولو نبشت يدي في صدر ديك حي حي لن أتركه ولو أتت النيابة حي حي إيه يا ابني ده إيه ده ال- الكلمات والوحي والوحل نزل على طول سبحان الله أحب ولائم العظماء يابا وأبدأ بالهجوم بلا حسابة يا سلام عليهم أحب اللحم مقليا بسمن أحب الأرز مليانا كبابة ما كلها ركاكة وطشطشة الديوك لها رنين تفوق الكمنجة والربابة وإذا نبشت يدي في صدر ديك فلن أتركه ولو أتت النيابة وعمالين يقولوا حي حي بالله عليك انت لما سمعتني اشمأزيت من المسألة فما ظنك ان هو ده اسلوبهم في التعبد اقول ولا نستر طب نستر ليه وهم للاسف الشديد مش عايزين يرجعوا ده بيلموا الطلبة دلوقتي من بعض الجامعات استاذ الاستاذ ويروحوا على مسجد زي مسجد الامام الشافعي ويطوفوا بالضريح بالليل والطلبة تفضل تعيط يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمر من الله سبحانه وتعالى ربنا يدعوك لتقواه فسر على طريق الله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم فلماذا لا نسير على قال الله قال رسول تعال نشوف أسباب التي من أجلها يكذب هؤلاء ويبتدعون يشترون بآيات الله ثمنا قليلا غيروا الذكر عشان الأكل وممكن يحرفوا في الآيات كان الشيخ صفوت الشهاد في الله يرحمه كان بيحكي قصة عجيبة جدا للناس اللي بتحاول تشتري بآيات الله ثمنا قليلا أصحاب البدع وال... والصوان والقعدة والناس تقرأ ويكبرهم والله أكبر وعيد تاني يا مولانا والسيارة في إيديهم فبيقول من ضمن المواقف اللي حدثت ان واحد راح يحضر مكان زي ده فطبعا كان المتوفى ابن ناس اغنياء قوي فالحاجه بعتت للي بيقرا فلوس قالت له عاوزاك تقرا لي بقى حاجه ايه خاصه بابني فقرا ياسين والقران الحكيم فراح الراجل باعت له ورقه كده قال له ده مش ما اسموش ياسين فراح قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فراح بعت له ورقة قال له بس مش طه راح حط له ظرف كبير كده قال له اتصرف قال لهم اسمه ايه اسمه قال لهم اسمه رشيد قال لهم اه ده ما فيش حاجه في القران كده اتدلع يا رشيد على وفش الميه طبعا الشيخ صفوت كان بيقول على سبيل الاستهجان والسخريه من مثل هؤلاء يعني انت عاوز تحرف في القران عشان فلوس اسمع ماذا يقول الله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون اوعى يا مسلم اوعى يا من توحد الله ما ينفعش ما ينفعش لازم تعرف ان طريقك طريق واحد طريق النبي محمد قل هذه سبيلي ادعو الى الله يبقى لا فلوس ولا طعام يغير النفوس لازم نمشي على طريق قال الله وقال الرسول ثم بعد ذلك من اسباب البدعه والكذب تحسين مهنه او بضاعه او تقبيحهما لما واحد يعوز يحلف مهنه معينه ممكن يدخل احاديث موضوعه زي الراجل اللي كان بيبيع باذنجان ودي أصلا من الأشياء التي وردت في قلب السوق فما كانش البدنجان عاوز ينباع فبدأ يقول حديث عن النبي موضوع ومكذوب ويتبوأ مقعده من النار العملية مش فيها تهريج مش عشان تبيع تحلف بالكذب أو تحط أحاديث مخترعة كان بيقول لك الباذنجان لما أكل له عشان يبيع الب- البرنجان سبحان الله وبعضهم كان يريد أن يهين أصحاب مهنة أخرى فيقول قال رسول الله أكذب أمتي الصواغون والصباغون حتى سألني واحد من بتوع المساغ على هذا الحديث قلت له يا ابن حلال ده حديث مكذوب موضوع ليس له أصل سبحان الله وبعضهم يحاول جاهدا أن يتكلم بالحديث بحسن قصد ده من ضمن أسباب أيضا البدعة والكذب حسن القصد يا سيدي احنا بنحسن الظن في الناس بس بعد ما نبين ما اس- ما اسموش حسن ظن بقى في ناس بتكذب بحسن قصد زي ابن مريم لما وضع في فضائل كل سورة من سور القرآن يعني حوالي 114 حديث اخترعهم من عنده فلما قالوا له يا ابن مريم أتكذب على رسول الله لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار انت عارف ابن مريم رد قال ايه قال أنا لم أكذب على رسول الله إنما كذبت له يعني أنا بكذب عشان أحبب الناس في الصور يعني أنا بكذب عشان أحبب الناس في الصور نقول له لا ما ينفعش وأيضا من ضمن أسباب البدعة والكذب على رسول الله الزندقة والعداء للإسلام الزندقة والعداء للإسلام وشوفوا بقى إيه اللي بيحصل من تحت الكواليس واحنا مدفوعين من مين الزندقة والعداء للإسلام واحد جه لهارون الرشيد أسأل الله أن يرحمنا وإياهم جميعا يا رب العالمين فأراد هارون أن يقتله لأنه حرم أكثر آه، حرف أكثر وكذب على أمة النبي وعلى النبي أكثر من أربعة آلاف حديث حطهم كده في وسط الأحاديث فلما أوقف أمام هارون الرشيد وأراد هارون الرشيد أن يقطع رأسه قال له اقتلني أو لا تقتلني زندقة وكره الإسلام فقد كذبت ووضعت في الأحاديث الصحيحة أكثر من أربعة آلاف حديث يعني تسيبني أحسن عشان إيه كده كده أنا حرفت خلاص قال له تقتل وأتقرب بقتلك إلى الله وعندي من العلماء المحدثين المخلصين من ينقح هذه الأحاديث الأحاديث مثل من؟ قال مثل عبد الله بن المبارك وفعلا قتله وجاء العلماء ونقحوا الأحاديث ونظفوها من الرجس وال وما, وما, هذه و- و- وما وضع فيها من الكذب والافتراء والابتداع تعالوا نشوف بقى عقوبة اللي بيبتدع وبيكذب على النبي محمد بسرعة كده أما عقوبة من يكذب على رسول الله ويبتدع فعقوبته أقولها لك بسرعة يا من ابتدعت وكذبت على رسول الله لن تقبل توبتك يا شيخ ده ربنا بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أنا أقول لا تقبل توبتك إلا بعد الخروج من البدعة وإعلان الأمر أمام مريديك الذين اتبعوك لأن النبي محمد قال إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة حتى يتوب ويعلن توبته ويتبرأ من بدعته ويدعو كل من اتبعه إلى ترك هذه البدعة ده حديث أخرجه الطبراني في الأوسط وصحح هذا الحديث الإمام الألباني في صحيح الجامع يعني التوبة محجوزة فلوس مش هتنفع ولا الأكل ولا تحب ولائم العظماء يابا ولا تهجم بلا حساب تعال تعال بس اسمع رنين القول الجميل من كلام الله وكلام الرسول الحبيب حبيب الله سبحانه المبتدع عمله مردود عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه وأيضا المبتدع لا يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي يشرب يرجعوه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم لا يردن علي ناس من أمتي أو أصحابي أصحابي أي من أمتي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقولون لا تدري ما أحدثوا بعدك رجعوهم مش هيشربوا ومن ضمن أيضا عقوبات المبتدع الكذاب عليه إثمه وإثم من عمل بما عمل إلى يوم القيامة من دعا إلى ضلالة من دعا إلى ضلالة فإن عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا البدعة تميت السنة في قلب المبتدع تلاقيه كاره للسنة تقعد تجيب له يمين وشمال يخش لك في حاجات تانية خالص صاحب البدعة ملعون قال ربنا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله لأنه في الأصل بيكتم السنة وبيخرج بدع ده ملعون إن كان يقصد ذلك ملعون إن لم يقصد يعلم إن كان جاهلا صاحب البدعة يعطي بريدا بالكفر البدعة سبب الهلاك البدعة سبب تفريق الأمة واقتتالها وضعف أمرها ولذلك في فلوس بتدفع كتير جدا عشان نروج للبدعة لأنهم مش هيعرفوا يغلبونا إلا لما يضعفونا بينا وبين بعض التقليل من شأن البدعة يؤدي إلى الفسوق والعصيان إلى كل من اعتلى منابر قال الله قال الرسول مش عاوزين نتكلم بأشياء تبعد الناس عن الدين بحجة إن ده برنامج لازم نعمل فيه خطة صحفية أو صدى صوت أو يسمع عند الناس مش لازم لما نطلع المنبر نخدع الناس زي جحا لما طلع المنبر مرة هو مش عارف يقول حاجة فطلع المنبر مرة فقال أيها الناس انتوا عارفين أنا هقول إيه فقالوا له لا قال لهم والله ما تستاهلوا ان انا اقول لكم انتوا جهله فجم الجمعه اللي بعدها عرفوا له بقى ايها الناس انتوا عارفين انا هقول ايه قالوا ايوه قال لهم خلاص انا ما عارفين اقم الصلاه انا اعرف ناس عارفه طلع الجمعه الثالثه اتفقوا قالوا نقسمها قال ايها الناس عارفين هقول ايه النص قال لا والنص قال آه ايوه عارفين فقال لهم خلاص اللي عارف يقول اللي مش عارف احنا مش عاوزين نملى على الفاضي اسمع حبيبي التوبة بابها مفتوح وألخص قولا لنفسي وللأحبة في كلمتين لا تكن من أين أبدأ اسمع حبيبي وصلى على النبي محمد لا تكن من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تكن أين طريقي شرع الله الهداية لا تكن أين نعيمي جنة الله كفاية لا تكن غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية ومش هختم برضو بأغاني ولا بموسيقى إنما اسمع الأستاذ أحمد حسان كفاية ذنوب السلام عليكم
لوجه الله بننصحكم كفاية